بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين بمناسبة الأحداث عاوز أكلمكم في موضوع مهم إن التوعية والتنمية أهم كلمتين في المرحلة القادمة الوعي والنمو أو التوعية ال awareness والتنمية ال development كلمتين دول طالعين من روح الكتاب المقدس ومن حياة المسيح وإذا كان ده الأسلوب العلمي اللي ممكن الناس تنقذ بيها الشعوب المتأخرة أو يعني لو فعلا الثورة خدت المسار التنموي السليم والتوعية الصح هيحصل فرق كبير قوي وفرق إيجابي كبير قوي فأنا مش هتكلم طبعا معرفش أتكلم في السياسة الحمد لله وإيه معرفش أتكلم في العلم إنما إحنا نتكلم في المسيح وفي الإنجيل فأكلمكم عن المسيح له المجد رائد التوعية ورائد التنمية إزاي ربنا يسوع له المجد اللي يرجع إليه في منهج حياته وتعليمه يكتشف أنه قضية التوعية دي قضية هامة جدا في حياة المسيح التوعية معناها بالبلدي أنك تعلى بقيمة بعض الأمور عشان تاخد حجمها الطبيعي أو مضمونها الحقيقي يعني إيه؟ يعني مثلا الفلوس النهاردة أهم من الناس ده كده خلل لأن الإنسان مسيحيا وإنسانيا أهم كتير قوي من أي فلوس فهنا مجرد أنك ترفع قيمة الإنسان ده اسمه وعي اسمه وعي لما تعرف مثلا الوعي الصحي قيمة الصحة هتحافظ على صحتك ففكرة التوعية أو الوعي دي قضية عاش فيها المسيح له المجد وإن كان ربنا يسوع كل شغله لحساب الملكوت الأبدي توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات لكن وهو جاي يعلمنا علمنا ازاي نعيش في الدنيا بوعي سليم نقضي يومين في شكل أفضل إلى أن نصل إلى السماء يعني ربنا يسوع مش جاي يحل مشاكل الدنيا لا جاي يحل مشكلة أكبر من كده مشكلة الموت والفساد اللي مدمر الإنسان لكن في السكة كمان بيعالج مشكلة الفساد الأرضي والأوضاع المتأخرة في الدنيا عشان أقول كلام سهل هكلمكم في 8 نقط في توعية المسيح لجيله برضه أفكركم بحاجة إحنا كخدام بنخدم عشوائيات أو قرى أو الحقيقة لما نسمع ربنا يسوع بيكلم الناس هو الحقيقة مش بعيد أبدا عن جونا اللي بنخدم فيه كان ربنا يسوع بيتكلم مع ناس بسطة أغلبهم مش متعلمين أغلبهم فقراء عندهم مشاكلنا المعاصرة فقر وجهل ومرض يعني مشاكل بلادنا ايه فقر بما يتتبعه بقى من حاجات كتير وجهل جهل مش مقصود علم بس مفيش ثقافة مفيش وعي ومرض وطبعا حط بقى نتائج الكلام ده ايه البطالة الادمان الفساد التطرف الانحراف لكن التلاتة الكبار دول الوحوش الكبار الفقر والجهل والمرض أول قيمة قيمة ربنا يسوع كان بيوعينا بيها هي قيمة الإنسان أو الإنسانية ربنا يسوع في كل تعليمه رفع قيمة الإنسان وهي دي الحقيقة أكتر حاجة المفروض أن تقام عليها حياة الشعوب الكريمة أن الإنسان يحترم في قيمته كإنسان لأنه إذا ما كانش محترم في قيمته كإنسان مهما جت قوانين أو دساتير أو رياسات إذا كانت قيمة البني آدم في ذاته مش مش مظبوطة مفيش حل تبان قوي لما ربنا يسوع له المجد في الموعظة على الجبل يقول لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام إذا الإنسانية بذاتها أهم من الأكل والشرب أليس الجسد أفضل من اللباس النهاردة في ناس بتعلب قيمة الماديات اللبس والأكل والشرب ويدوسوا على الناس لا يبقى كده خلل في المعايير فأول وعي كان ربنا يسوع له المجد بيظبط المعايير يقول يا جماعة مش معقول واحد يهدر إنسانيته عشان ياكل لقمة الإنسان أقيم من الأكل مش معقول جسدك ده يبقى أرخص من اللبس اللبس هو اللي أرخص من الجسد فدي قيمة لو الواحد وعاها هيعامل كل الناس باحترام هيبص لكل إنسان أنت ليك حق ليك حقوق وبالتالي لازم احترمك لأنك إنسان طبعا الإنجيل كله من أول صفحة بيقول لنا الإنسان صورة الله ومثاله فالنظرة المثالية بتاعت إن الإنسان ده هو صورة الله على الأرض تخليني أحترم كل إنسان مهما كان ولو حصل كده تتقدم الشعوب كلها لو احترم كل إنسان كإنسان طبعا حاجات كتيرة قوي هتتغير وهتتصلح وأظن أنتوا فاهمين إنما كنا نربطها بحاجات أخرى اللي معاه فلوس يحترم دي قيمة مش صب مش صح ملهاش أي علاقة بالحقيقة الحقيقة أن الإنسان محترم في ذاته لأنه إنسان لأنه صورة الله لأنه المسيح تجسد على شكل إنسان تاني قيمة المسيح له المجد مجد الحرية أو رفع قيمة الحرية بس اداها بعد أعمق من البعد المعتاد في السياسات والأوطان مثلا في وعظته في يوحنا 8 ربنا يسوع يقول ايه الحق الحق اقول لكم من يعمل الخطيه هو عبد للخطيه والعبد لا يبقى في البيت الى الابد اما الابن فيبقى الى الابد ان حرركم الابن بالحقيقه تصيرون احرار وانتوا عارفين الكلمه دي هيجت اليهود عليه ليه لان اليهود كان عندهم حريه مزيفه زي شعارات كتيره في وقت كتير كان في حريه ومفيش حريه فقالوا له انت بتكلمنا عن الحرية ليه احنا لم نستعبد لأحد قال لهم لا انتوا كذابين انتوا طول حياتكم عبيد واللي بيعمل الخطية عبد للخطية ولدرجة رفعوا حجارة في آخر الفصل ده كادوا يرجموه لأنه مصر على قيمة الحرية بس ربنا قال لنا حاجة مهمة الحرية مهمة جدا لكن في نوعين من الحرية في حرية ده خارجية دي اللي بتنادي بيها الشعوب لكن الأخطر منها الحرية الداخلية يعني لما واحد يقعد على كرسي مسؤولية معينة وهو متحرر من الكرسي يعني ايه لا يعني مركزه بقدر ما يعني رسالته ده شخص حر من جواه يقدر ينادي بالحرية لكن لو واحد قاعد على كرسي والكرسي مستعبده يبقى هو لا يمكن يعرف يعمل حرية لأن هو نفسه عبد لو واحد داخل في موقف موقع ما الفلوس فوق راسه مهمة قوي عنده مش هيقدر يعمل حرية لأنه هيخضع لسلطان المادة لكن لو زي الآباء الرسل الفلوس تحت رجليه هيقدر ينادي بالحرية إذا لما نتكلم في الحرية عندنا معيار أعمق معيار مسيحي أعمق انه يا ترى انا من جوايا متحرر من سلطان المركز متحرر من سلطان الماده ولا انا ال ال السياده والرئاسه والمركز اغلى عندي من المهمه والمسؤوليه والرساله بتاعتي ربنا يسوع له المجد طبعا كامل الحريه فبيقول مجدا من الناس لست اقبل لا عاوز فلوس ولا عاوز مركز وعشان جاء عمل رساله تاريخيه رساله خلاصيه لكل الشعوب فتاني معنى مهم هو الوعي بقيمة الحرية والحرية بكل أبعادها الإنسان اللي يتحرر من داخله لا يقبل أن يستعبد حتى من خارجه ويبقى محافظ على حريته من الداخل ومن الخارج عشان في نقط كتير همشي بسرعة ثالث قيمة ربنا يسوع ركز فيها في تعليمه وفي حياته قيمة الأمانة أنا تاني بقول لكم إذا حصل وعي حقيقي بهذه القيم حتى يعني إحنا بالنسبة لنا هي قيم كتابية مسيحية لكن لو حصلت القيم دي في أي مجتمع حتى بدون خلفية كتابية هتعلب شأن المجتمع جدا لأنها قيم إنسانية حقيقية تعمل وعي مظبوط وبالتالي تعمل تطور طبيعي سليم ثالث قيمة هي قيمة الأمانة الوعي بمفهوم الأمانة طبعا احنا عدى على بلادنا وقت الأمانة دي بقت حاجة مستبعدة الكذب بقى سهل والغش بقى سهل إنما ربنا يسوع مجد الأمانة واتكلم فيها كتير بالأمانة بكل معاييرها مثلا في مثل وكيل الظلم انتهى إلى قوله الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير على فكرة دي ممكن تطبق حتى في اختيار أي شخص شوفوا لما كان موظف صغير كانت حياته شكلها إيه اللي أمين وهو في موقع قد كده لو بقى موقعه قد كده هيبقى أمين يوسف العفيف كان أمين وهو سجين كان أمين وهو عبد تتوقع منه يبقى أمين وهو رئيس وزراء لو ما كانش أمين في موظف قد كده اوعى تتصور انه لو خد كل الإمكانيات والصلاحيات هيبقى أمين دي قاعدة الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير لأن الأمانة طبع الأمانة منهج فواحد بطبعه أمين ما يقدرش يكذب ما يقدرش يغش لو اتعرض عليه كنوز مش هيغش من الأول مش أمين لو اتحطت فوق دماغه محاذير وحدود وقوانين مش هيعرف يبقى أمين والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير مبدأ تاني إن لم تكونوا أمناء في مال الظلم من يأتى منكم على الحق يعني ما كنتش تخاف من الحاجة الغلط عاوز الصح ازاي مش هيوصل لك معنى ثالث إن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير من يأت من يعطيكم ما هو لكم شوفوا كم مرة يتكلم عن الأمانة أمانتك تجاه الآخر أمانتك تجاه الآخر يعني إنك أنت ما تأذيش أي شخص بأي درجة يعني الركن صف تاني عدم أمانة لأنك بتأذي شخص لما ترمي ورقة في الشارع عدم أمانة لأنك خليت واحد غلبان يوطي يجيب الورقة من الأرض لما تتكلم كلمة زيادة عن شخص عدم أمانة متصور ربنا يكافئك إزاي خليك أمين في حقوق الغير أي موظف في موقعه خليك أمين في شغلك لأن ده حق الغير عليك معادك تمانية يبقى تمانية إلا ربع تبقى في مكتبك لأن ده حق الناس عليك وإلا لا تطالب أحد أن يعطيك حق لا ربنا له المجد ولا الدنيا يبقى ربنا يسوع ثبت مفاهيم الأمانة النهاردة الأمانة دي احنا في أشد الحاجة إليها في المرحلة القادمة يبقى قيمة الإنسان قيمة الحرية قيمة الأمانة قيمة أخرى تكلم عنها ربنا يسوع قيمة العمل برضو احنا عانينا فترة طويلة انه بسبب ظواهر الفساد الشباب اللي طالع بقى يبص للعمل كأنه لا قيمة له ليه؟ بيقول لك في سكة تاني للوصول بدون عمل بدون مجهود الحقيقة القصص دي لا يمكن تثبت لأنه لا يثبت إلا الصحيح هتفضل الشغل هو الطريق النجاح لازم ربنا عمل كده النظام في الدنيا كده من أول آدم وحواء ربنا يسوع علب قيمة العمل لما ادانا مثل مثلا زي بتاع العشر عبيد والعشر أمناء ادى لكل واحد أمانة عشان يتاجر بيها ويربح ولما رجع جاب كل واحد يحاسبه على أمانته شغله هنا الأمانة أقصد مش الأمانة أقصد العمل ولما جاله واحد حط الوزنة مثلا في منديل أو في مثل آخر دفنها في الأرض لم يقبل منه عذرا ما كانش فيه تسامح في الحتة دي ليه انت ما عملتش شغلك ما عملتش شغلك حطيتها في منديل وركنتها او دفنتها في الارض يبقى ما عملتش شغلك لازم كنت تعمل اللي عليك اعمل شغلك طبعا عندنا المفاهيم دي خلت بولس الرسول يقول اللي ما يشتغلش ما ياكلش ان كان احد لا يعمل لا ياكل ايضا دي مفاهيم كتابية مسيحية أصيلة يبقى مش الدنيا بس اللي هتعلمنا قيمة العمل احنا لازم احنا نبادر ان احنا نبقى مجتهدين جدا في أعمالنا وأمناء جدا في أشغالنا عشان نقدم قيمة حقيقية يحتاجها المجتمع وطبعا أي تقصير في أي قيمة من دول يعرضك أنت كمسيحي لهلاك نفسك قبل أي حاجة مش بس خسارة في الدنيا لا يبقى أنت كسرت تعليم المسيح فمثل الفعل مثلا يورينا قد ايه قيمة العمل انه راح رب يعني حسب المثل يأجر فعله أجر من 6 الصبح 9 الصبح 12 3 وبعدين راح الساعة 5 آخر النهار لقى ناس قاعدة ما اشتغلتش قال لهم ما اشتغلتوش ليه لماذا وقفتم هنا كل النهار بطالين ده حل للبطالة على فكرة يعني ايه دي ثورة على البطالة ربنا بيقول واقفين ما تشتغلوش ليه قالوا له ما حدش أجرنا قال لهم روحوا اشتغلوا ولو ساعة إذا في قيمة للعمل ما ينفعش تقول ما فيش حاجة تتعمل ما ينفعش تقول ما حدش فتح لي باب ما ينفعش تقول تو ليت تأخرنا قوي لا اعمل ولو ساعة اعمل بقدر الإمكان وبعد كده ربنا يشوف هيعمل معاك إيه إذا قيمة أخرى هي قيمة العمل إحنا مجتمعنا اتأخر جدا لأنه أصبحت الأعمال الشاطر اللي يزوغ والشاطر اللي ينام والشاطر اللي ياخد فلوس من غير ما يتعب دي قيم أخرى دخلت قيم غير مسيحية وقيم هدامة للمجتمع عشان نصلح المجتمع لازم القيم دي ترجع ان الشخص يجتهد ويشتغل بغض النظر عن مرتبه وبغض النظر عن مين اللي باصص عليه وهو بيشتغل دي اللي قالها بولس الرسول لما قال لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل بخدمة القلب كمن يرضي الله قيمة أخرى كل ده اسمه إيه توعية أو وعي الوعي يعني إيه يعني نحفر الفكرة دي في ذهن ولادنا نأسس قيمتك كإنسان نأسس وندعم قيمة الحرية قيمة الأمانة معاني ومفاهيم لازم تتغرس ساعتها الدنيا كلها تختلف قيمة النظام طبعا نشكر ربنا بلادنا متميزة جدا في الموضوع ده انه يعني بعض الناس بتعتبر النظام خطية يعني في ناس بتعتبر النظام ضد البركة بتوصل لكده وحتى الشعار الخطأ يقول لك خليها بالبركة وكأن البركة دي معناها بلاش النظام دي مفاهيم غلط تماما مخالفة تماما لتعليم ربنا يسوع لأن إلهنا إله نظام بطبعه منظم حتى في يومه منظم بيصحى في ميعاد وياخد خلوة ويقعد مع الناس وبيحسب كل حاجة في علاقاته منظم في خطته منظم هيرسم 12 تلميذ وبعدين 70 رسول هيروح أنهي قرية وراها أنهي قرية كل حاجة في حياة ربنا يسوع لو درستوها بالرغم من بساطة حياته جدا تلاقوا النظام أساسي النظام أساسي جدا في كل حاجة عملها المسيح له المجد دي طبيعة ربنا النهاردة لما نعتبر العشوائية حاجة كويسة ما هو ده اللي بيخلي بلادنا تتأخر احنا خدام عشوائيات احنا أعداء العشوائية المفروض ده يبقى منهجنا انه كل شيء حسب الكتاب يقول ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب ما فيش حاجة اسمها كده لا كده يبقى طلعنا بره روح الكتاب اعلى بقيمة النظام لما تخدم ناس بسطة علمهم النظام حتى لو كانوا ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا وما ده ما يلغيش انه ممكن يبقوا منظمين في حياتهم طبعا انتوا فاكرين الخمس ترغفة وحصروا الناس خمس تلاف راجل وقعدوهم خمسينات ووزعوا عليهم ورجعوا لفوا تاني وجمعوا الكسر منتهى النظام وكان في إلزام تاخدوا بالكم ألزمهم ليه لأن النظام مع احترامي لأعداء النظام يحتاج إلى إلزام إلزام يعني إيه في ناس بطبعها لما تقول لها أقفوا طابور يتخانقوا يعترضوا لا دي عاوزة إلزام لأن لغاية ما نتعود على النظام لازم يفرض النظام لازم يبقى فيه التزام وإلزام بالنظام لغاية ما الناس تتعود وبعدين قيمة النظام انه بيخليك عارف كل حاجة بالارقام يعني يوم ما عاتبهم ربنا يسوع له المجد مثلا قال لهم يوم الخمس خبزات كام قفة شلتم قالوا 12 يوم السبع خبزات كام سلة شلتم قالوا سبعة لو ما كانش في نظام لا عارفين ايه القفف ولا عارفين عددها ولا عارفين اي حاجة انما واضح ان التلاميذ اتبرمجوا على النظام من غير ما يحسوا فبيتسألوا السؤال من دول يجاوبوا على طول لأن الدنيا منظمة ومن غير كمبيوتر ومن غير إيه أي إمكانيات لكن في نظام إذا في قيمة للنظام الوعي بقيمة الطفولة برضه للأسف لما الشعوب بتتأخر شوية والمعايير بتتلخبط الماديات بتعلى فوق البشر والهرجلة والعشوائية أهم من النظام والسيادة أهم من الحرية تلاقوا كمان يرخص قوي قيمة الطفل لما الشعوب تتقدم تلاقوا ان اغلى شخص هو الطفل ليه لانه اكتر شخص عنده فرصة انجاز لسه ربنا يديكم الصحة والعمر كل ما العمر بيكبر فرصتنا للعطاء والانجاز بتقل مين اللي لسه عنده فرصة اكتر مننا كلنا يفيد المجتمع والبشرية كلها الطفل يبقى الطفل ياخد تركيز اكتر من الكبير ده عكس تفكير النظم الغلط ربنا يسأله المجد ده كان منهجه ببساطة حتى في الحياة الروحية لما زجروا العيال قال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعهم لمثل هؤلاء ملكوت السماوات واللي مش هيقبل الملكوت مثل طفل مش هيخسر وعلي جدا بقيمة الطفل ولما الكبار مرة بدأوا يتكلموا مين فينا الكبير جاب أصغر واحد وقال لهم ده أهم واحد أو ده كبركم أو خليكوا زيه كأنه لو عينيكوا ما ركزتش على الطفل يبقى أنتوا ماشيين غلط هنا يعني لو لو بننشد بقى حياة مستقبل باهر لبلادنا يبقى لازم كل ثلاث أرباع التركيز يروح في الأطفال والتعليم والثقافة والجيل اللي طالع لأنه في أجيال تضيع فيها وقت وتطلع بنتيجة ضعيفة قوي وفي أجيال تضيع فيها وقت تطلع بنتيجة عظيمة جدا لأنها لسه خام لسه بكر ده منهج ربنا يسوع يعني كل ما نتعامل ونركز على الأطفال دي قيمة عظيمة لو الواحد بص لها كده الطفل ده هو قائد المستقبل وهو يعني الإنجاز بتاع بكرة وهو مستقبل الكنيسة ومستقبل مصر لدرجة أن ربنا يسوع اعتبر أن الخطأ في حق طفل هو جريمة لا تغتفر يعني بالرغم من ربنا يسوع له المجد حنين بطبعه جدا ومتسامح جدا من أكتر الأجزاء اللي كان فيها حامي قوي وحاسم قوي لما جت سيرة الغلط في طفل قال من, أحصر من أعثر أحد هؤلاء الصغار خير له لو طوق عنق بحجر رحى وألقي في البحر دي كلمة صعبة قوي يا رب كأنها جريمة كبيرة قوي لا طبعا طبعا شوفوا بقى الخطأ في في الأطفال ده مباح في بلادنا أو في البلاد اللي شبه كده يعني إيه؟, إيه يعني لما تشتم عيل ولا تأبيوز عيل تستغله في شغل ولا تتجاهله تتجاهل احتياجاته ولا تهمل في تعليمه ولا كل ده اسمه أعثر أحد هؤلاء الصغار إذا هي جريمة لما نهمل الأطفال وقيمة لازم نعلى بيها قيمة الطفل قيمة أخرى ربنا يسوع له المجد واعي بها وبيوعي البشرية بها قيمة الديمقراطية أو مساواة الحقوق ربنا يسوع له المجد من كتر المساواة اللي في طبعه تصوروا ادى فرصة للشر زي فرصة الخير بالظبط والشر مش في طبيعته خالص عكس طبيعة ربنا ومع هذا من كتر الديمقراطية بلغة اليومين دول بقى ادى فرصة مساوية للشر وبالمثل المشهور لما جاله واحد يقول له واحد زرع زوان وبتاع وجم الملائكة يقولوا له نشيل الزوان قال لهم لا لا ياخدوا حقهم ياخدوا فرصتهم زيهم زي غيرهم دعوهما ينميان معا طب ده غلط معلش عشان يثبت انه غلط عشان محدش يقول ما خدتش فرصتي النهارده في واحد يقول رأي يقولوا له غلط هو حر في رأيه انت تحترم رأيه إذا كان ربنا له المجد مطلق الحرية وضابط الكل ترك لنا أن نخطئ عملنا بطريقة مثالية ناضجة اللي عاوز فينا يغلط يغلط انت تجبر الآخر انه يمشي وراك الديمقراطية دي بقى انت لو ما كانش يسمع رأيك تفنيه او تنفيه ده اذا كان ربنا له المجد ما بيعملش كده بدليل وجود الشر في العالم ولما وعظ وعظته المشهورة على الجبل قال خليكم زي ابوكم يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار يعني حقوق متساوية حتى للأشرار أيوة حق متساوي هو حر في شره في نهاية في الآخر للشر لكن طول ما هو عايش ياخد الشمس زيه زي غيره ياخد المطر زيه زي غيره طب هو مختلف عني في الرأي مش مهم هو مخالف يا رب لطبيعتك الخيرة وليكن هو حر في إرادته شوفوا إلى هذه الدرجة الوعي بقيمة رأي الآخر وحريته في التعبير لكن مش لدرجة تمشي كلامك علي وأنا ما مشيش كلامي عليك لما مرة قعد مع تلاميذ قال لهم هما الناس بتقول عليا إيه طب يا رب وانت هتقبل الناس تقول عليك وما نسمع زي ما يقولوا كل واحد يقول اللي هو عاوزه لم يجبر المسيح البشرية أن يعترفوا به إلها حتى هذا اليوم وهو الإله الحقيقي لكنه لم يجبر أحد وفي زمن تلاميذه قال لهم الناس بتقول إيه فضلوا يقولوا يقولوا عليك نبي وبيقولوا عليك أرمية وبيقولوا عليك إليه قال لهم أنتوا بتقولوا إيه إلى هذه الدرجة من الحوار الناضج الديمقراطي اللي فيه أوكي كل واحد عاوز يقول حاجة بس الحقيقة حاجة واحدة يعني إيه ده مش معناه كله صح لا ما ينفعش الأبيض والأسود يبقوا صح هي في حاجة صح والباقي غلط لكن حتى اللي شايف الغلط صح هو حر مش هنحجر عليه حريته مش هننفيه لأنه بيقول رأي مخالف آخر قيمة أقولها في دور المسيح له المجد كرائد للتوعية قيمة الدولة المدنية النهاردة احنا بننادي بدولة مدنية هل ده له أساس في الكتاب له أساس صريح وواضح جدا في قاعدة قالها المسيح كلنا حافظينها ايه أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله إذا ربنا يسوع ما عملش حكومة أرضية وما نزلش ببرنامج حزبي وما دخلش يعمل في الدنيا نظام سياسي محدد لا ربنا يسوع جه يغير الإنسان نفسه جه يعمل الوعي ده جه يطلع قيمة الحرية والإنسانية والفضيلة والأمانة والمحبة والسلام جه يخلينا نبص على السماء مستقبلنا الأبدي ونقلل شوية نظرتنا على الماديات جه يغير الواحد من جوه بعد كده قال إيه شوفوا بقى تمشوا دنيتكم إزاي وادوا حق قيصر كما يكون قيصر ادوا حق قيصر كما يكون قيصر وانتوا عارفين كانوا قاصدين يوقعوه في الموقف ده ويثبتوا عليه تهمة لأن هم متآمرين وعاوزين السؤال ده يدخله في مشكلة لأنه لو قال لا ما تدوش قيصر يبقى ايه مخالف للاتجاه السياسي ويبقى يساءل قانونيا لأنه بيهيج الناس ضد الحكومة ولو قال ادوا في الوقت ده قيصر ما كانش أحسن حاجة الناس هتزعل منه لأنه بيخليهم يخضعوا لنظام صارم أو بياخد منهم جباية وجزية ملهمش حق فيها قال لهم شوفوا دينار أو دينار لمن هذا هذه الصورة والكتابة قالوا دي بتاعت قيصر قال لهم ادوا حق قيصر شوفوا بقى مع قيصر تمشوا ازاي وتتعاملوا ازاي ما لله لله إذا المسيح لو المجد علمنا كمسيحيين تيجي الكنيسة تصلي تتعلم الإنجيل تمشي بأخلاق مسيحية عالية تطلع في الشارع شوف بقى الدنيا تمشيها أنت إزاي تختار اللي تختاره ترشح اللي ترشحه النظام الأمثل اللي تقتنع بيه امشي وراه محدش هيقولك تعمل إيه دي حياتك في المجتمع أنت محمول على مبادئ روحية عالية اتصرف بعد كده إذا ده نظام الدولة اللي هي غير دينية في لغة النهاردة يعني إيه؟ هنا مش هندخل الدين في السياسة ده تعليم الكتاب المقدس وربنا يسوع له المجد بالرغم من شعبيته المهولة في جيله ما كانش بيتاجر بيها في اتجاه سياسي بالرغم ان هو لو حب يدخل في وقتها بلغتنا يعني معترك السياسة وده كان مخوف جدا الرومان واليهود لأنه وراه مئات الآلاف هو المملكة ليست من هذا العالم أنا مش جاي عشان أعمل بلد ومملكة أنا باصص على الملكوت أنا بغير الناس دول والناس دول هم يغيروا حياتهم وحياة المجتمعات بتاعتهم يبقى في وعي بالدولة اللادينية أو الدولة المدنية وده طالع من صميم تعليم المسيح له المجد كل ده اسمه ايه الوعي او التوعية المسيح مش بس رائد وعي رائد كمان له كل المجد هو يعني مثل أعلى لكل الأجيال في التنمية والتنمية طبعا يطول شرحها وإحنا كلنا برضو كناس مهمومين بأحبائنا البسطاء في القرى والعشوائيات يهمنا جدا كلمة التنمية هنحطها برضو في كام نقطة تمام نقط كده أول نقطة مهمة تحديد الهدف عشان نعمل تنمية صح لازم نبتدي الأول نعرف إحنا رايحين فين عاوزين إيه وبعدين نبتدي إنما نمشي زي ما نمشي يبقى الدنيا مش هتمشي عمرها مش هتمشي احنا لازم نكون شايفين مدينة فاضلة مثالية عاوزين نوصل لها وبالتالي نفكر نوصل لها من النهاردة ازاي ابتدي من الاخر للاول حدد هدفك الاول طبعا في الحياة الروحية انتوا فاهمين حاطين عينينا على الملكوت وعشان كده الأولوية الصلاة والتوبة والخدمة وال... طب في الحياة العملية ايه أولوياتنا ايه هدفنا لازم تحدده الأول ربنا يسوع له المجد في كلامه كان بيوضح دايما هدفه يقول مثلا أنا قد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل طبعا الحياة الأفضل هي الحياة الأبدية لكن من هنا للحياة الأبدية عاوزين نعيش حياة أفضل على الأرض كمان لكن هي الفضلة أو الفضيلة المثالية في السماء مش على الأرض يقول كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم يبقى ربنا يسوع عارف هدف أنه قاعد كم يوم على الأرض هيحضر تلاميذ هيديهم رسالة محددة الرسالة اللي جه بيها من السماء حب خير سلام خلاص للبشرية كلها تحديد الهدف يبقى في أي خدمة وأي مشروع وأي خطة عمل لازم تبدأ الأول بتحديد أنت عاوز إيه توصل لإيه الأول الشكل اللي عاوز توصل له في الآخر إيه الشكل الأمثل اللي بتحلم بيه إحنا في بلادنا تعودنا نشتغل مش عارفين بنشتغل ليه زي اللي مسافر تقول له على فين يقول لك مش عارف طبعا في شعارات مزيفة يعني إيه إن شاء الله وكله على الله ويعني طبعا إحنا بنحب ربنا لكن بتستخدم استخدام خطأ كأنه إيه ما تفكرش كتير مين قال إن المسيح له المجد كان لغى التفكير ده ربنا يسوع خلق التفكير وقدس التفكير وبقينا نفتخر نحن لنا فكر المسيح تاني نقطة هامة في التنمية ربنا يسوع كان بيأكدها كتير تحديد المشكلة أو الواقع حدد آخر نقطة وحدد أول نقطة عشان تمد خط بينهم بعد كده شوف نفسك توصل ايه بالبلاد بالقرى بالعشوائيات بالاطفال كمان اعرف انت واقف فين النهارده حجم المشكله ايه دلوقتي ده الكلام ده يمشي على كل حاجه يا جماعه حتى في الحياه الروحيه مشكلتك روحيا ايه ونفسك توصل لايه ربنا بيقول لك خليك قديس طب انت دلوقتي تحت الصفر ماشي بس فين تحت الصفر شكلها ايه بالظبط اعرف فتحديد المشكلات الواقعية هي اللي تساعدنا نقدر نتحرك لقدام صح إنما أحيانا نطلع ونهدر طاقات ضخمة في قضية ثانوية ونسيب قضية ضخمة أهم جدا لأن أنا معرفتش أحدد المشكلة الصح وطبعا ده مرتبط بالقيم خلي بالكم لو أنا عرفت قيمة الإنسان والطفولة والحرية والمساواة والأمانة وال... هبقى عارف فين المشكلات الأساسية واخدين بالكم المشكلات الأساسية هي هنا الدماغ اللي هي دي اللي هتعالج الجهل وهتعالج الفقر وهتعالج المرض تغيير الدماغ هو المشكلة الأساسية طب نغير ازاي نحتاج إعلام نحتاج ثقافة نحتاج تعليم معين نحتاج نحتاج ربنا يسوع له المجد كان دايما يحب يعني يعلمنا نفكر ازاي لما جم سألوه مثلا قالوا له هو تلاميذك مش بيصوموا ليه لو هو ربنا يسوع مش بيفكر بطريقة تنموية كان هيقول المفروض يصوموا خلاص لا هو عنده سؤال بدائي بسيط هو بيصوموا ليه أساسا والمشكلة دلوقتي مش يصوموا ولا ما يصوموش المشكلة اللي قصاد ربنا يسوع ان البشرية فاسدة فكونك ترقعها رقعة اسمها الصوم عشان كده ده ساعتها مثل الرقعة فاكرين لما قال لهم ينفع نجيب رقعة جديدة ونحطها على توب قديم يعني ايه مين قال ان ده حل المشكلة المشكلة ان التوب كله قديم فيصوموا ولا ما يصوموش الموضوع ملخبط مفتق من الاول خلونا نعمل توب جديد الاول وبعدين نشوف الرقع خلونا نجيب زقاق جديد وبعدين نحط فيه خمر جديد فمين المثل اللي قاله اذا ربنا يسوع بس الاصل المشكلة ان البشرية مشوهة ان الخطية غالبة العالم ان لازم يحصل فداء الاول لازم تجديد للطبيعة البشرية وبعد كده نحط الصوم بمعناه الجديد فاللي هينشغل في زمن ربنا يسوع يصوموا زي يوحنا ولا الفريسيين الحقيقة بيحل مشكلة ثانوية ما تفرقش كتير لأنه مش مهم دلوقتي قال لهم مش مهم يصوموا خالص دلوقتي لما يفهموا معنى العريس والفداء ويشوفوا الصليب ويشوفوا الصعود حطوا قلبهم في السماء هيعرفوا يصوموا بعد كده تحديد الواقع مثلا لما حكى مثل الزارع شوفوا البساطة اللي بيحكي بيها ربنا يسوع والحكمة العالية اللي بيتكلم بيها ده دي قضية تنموية هامة جدا ليه؟ ايه عيب الارض عشان ما بتطلعش زرع ما بتطلعش ثمر حللها على طول ثلاث انواع من الاراضي مش هتطلع بس كل نوع غير التاني مثلا مشكلة الارض المحجرة هتنبت بس مش هتطلع ثمر يبقى منظر تغيير منظر نمو لكن في الحقيقة مفيش نتيجة لأن في حجر تحت وبالتالي الجدر مش هيرجع مش هيدخل وبالتالي الساق مش هتطلع وبالتالي الثمر مش هيطلع أهو منظر وخلاص حدد المشكلة صح هي مشكلة أرض سطحية ولا حجر ولا شوك ولا عشان تبتدي تفكر صح تحل صح تخطط صح شوف عاوز توصل لإيه وشوف الواقع إيه ثالث نقطة في تعليم ربنا يسوع له المجد يبان منها فكر تنمية تحديد الإمكانيات احنا قلنا عاوزين نوصل لإيه والنهاردة الواقع شكله إيه يجي القضية الثالثة طب عندنا إيه نشتغل بيه عندنا إيه نشتغل بيه في المجتمعات اللي زي حالتنا النامية اللي هي شعارها التنمية أو النمو مش عاوز أقول أي اسم تاني النامية ميم قبل ليه لكن مش حاجة تانية المجتمعات اللي زي كده أكتر طاقة حقيقية هي الطاقة البشرية يعني يجوز بلادنا ما فيهاش فلوس شوفوا ربنا يسوع له المجد يعني أكتر رائد في تاريخ البشرية أهمل قيمة الفلوس في علاج المشاكل وقال الفلوس مش حل وإلا كان نزل ربنا يسوع من السماء معاه كام مليار يعني وريح الدنيا اللي ياخد مليارات ياخد وهو يجيب من فوق لا ده ما يحلش المشكلة لو المليارات رجعت مش هتتحل المشكلة عشان في ناس فاكرة المليارات لو رجعت المشكلة اتحلت مش هتتحل كده الحل الحقيقي البني آدمين هم الثروة الحقيقية ربنا يسوع جه غير التاريخ كله بشوية تلاميذ غير تفكيرهم غيروا العالم طبعا بقوة ربنا كمان لكن هو ده الفكر التنموي السليم أنه قيمة الشعوب في ناسها مش في فلوسها ومش حتى في خير الأرض اللي فيها كويس لكن الأقوى بدليل أنتوا عارفين أن في شعوب أرضها على قدها يعني إمكانياتها الطبيعية محدودة بس طاقتها البشرية طلعت غير محدودة أي بلد طب احنا مين قال ان طاقتنا البشرية الحمد لله العدد مش راضي يقف طاقتنا البشرية يعني شغالة تمام وعندنا امكانيات بشرية رهيبة لما احتقل وقفوا قدام مشكلة جوع ازمة جوع في الاف قدامهم على الجبل والناس جاعت وما عندناش اكل كان الحل ايه انتوا الحل ربنا يسوع بص لتلاميذه على طول قال لهم الحل عندكم قالوا لا ما عندناش قال لهم لا عندكم انتوا الحل بعد كده حطوا انتوا كبشر plus زائد شوفوا بقى معاكم ايه كمان قالوا له خمس ترغفة قال لهم كفايه كده بس انتوا الحل واصر المسيح له المجد يحل المشكله بيهم وعشان كده لما جاب بعد سنين بقوا يجيبوا لهم فلوس كانوا يحطوها فين الفلوس تحت رجليهم لان هم اقتنعوا ان الحل مش في الفلوس وان الكنيسه مش هتعمر بالفلوس والبلاد مش هتعمر بالفلوس البلاد بتعمر بالناس لما الناس تكون بتحب بلادها وعاوزة تعيش حياة كريمة هتعيش حياة كريمة وتلاحظوا برضو في مثل الوزنات أو الأمناء أو لأنه اتقال بكذا طريقة طلع أن القيمة مش في عدد الأمناء أو عدد الوزنات طلعت القيمة الحقيقية في الشخص نفسه في شخص خد خمسة جاب خمسة في شخص خد واحد ما جابش حاجة إذا الموضوع مش لأنه عنده خمسة عرف يجيب لا دي شطارة شخص إذا الشخص هو اللي يفرق مش ال- القيمة اللي معاه تفرق إيه وده مفهوم مهم قوي وده أساسي جدا في التنمية وده منهج ربنا يسوع له المجد لآخر حياة المسيح ما كانش بيمشي بفلوس لأن القضية ما تتحلش بفلوس إذا هنا في مبدأ مهم حدد عاوز توصل لإيه حدد المشكلة إيه حدد إمكانياتك إيه وأهم إمكانيات تقراها البشرية النهاردة في علم اسمه Human Resources يعني الطاقات البشرية أغلى حاجة في الدنيا دلوقتي وأعلى مرتبات لأنه البند ده اللي يعرف يستثمره يطلع يعني ثروات الدنيا كلها مبدأ رابع من مبادئ التنمية في حياة ربنا يسوع له المجد هو مبدأ تحديد الخطة احنا قلنا تحديد الهدف تحديد المشكلة تحديد الإمكانيات تحديد البلان الخطة لأنه عشان تحل مشكلة أو تطور مجتمع أو تتعامل مع أزمة لازم يكون في خطة وظنكم كلكم فاكرين لما يوسف اللي كان مدير سجن سجين بس إيه بشرطتين فبقى مدير سجن يعني حط خطة محكمة جدا أنقذت مصر في زمن ما كانش فيه إمكانيات ضخمة للترتيب والتخطيط خطة محكمة تماما إزاي يخزن خير سبع سنين وإزاي يطلعه بمنتهى الدقة والحساب وإزاي يعين ناس مسؤولة في كل بلد وحاجة شغلة ضخمة جدا 3500 سنة من النهاردة تصوروا تخطيط محكم وإنقاذ أزمة فات عليها في بلادنا يوسف يعتبر حوالي 1700 قبل المسيح ومع هذا أنقذ البلاد من مجاعة أسوأ جدا من اللي احنا فيه دلوقتي بمجرد خطة محكمة لأنه شايف هدف واضح عاوزين نعدي الأزمة عارف إمكانياته عارف الطاقات البشرية حط ده مع ده مع ده في خطة مكتوبة مفعلة بمنتهى الدقة طلعت مصر من بلد دخل على مجاعة فظيعة إلى أعظم بلد في زمانها في الوقت ده إذا تحديد خطة الكلام ده على مستوى العيلة على مستوى القرية على مستوى المنطقة العشوائية على مستوى كل المستويات عشان تحدد خطة لازم تبقى عندك تساؤلات مكتوبة بتجاوب عليها هتعمل ايه فين مثلا يعني شوفوا لما بعتهم اتنين اتنين قال لهم ما تروحوش الا لليهود حدد في الخطة تحدد ال target group انت هتتعامل مع مين بالظبط عاوز توصل لمين قال لهم إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامرين لا تدخل مش أنت جاي للعالم كله قال أيوة بس مش دلوقتي الخطة الأولانية المرحلة الأولى نفتقد قرى اليهود فقط قبل الصعود على طول قال لهم إيه دخلنا في المرحلة الثانية امضوا وتلمذوا جميع الأمم شوفوا الخطة ماشية إزاي يبقى في حاجة اسمها مرحلة أولى مرحلة تاني هنا التارجت الهدف المحدد غير الهدف اللي بعده وهكذا هتعملوا ايه او رايحين ليه لازم يكون عندي اجابه واضحه ايه اللي انا رايح اعمله فقال لهم مثلا ايه روحوا تلمذوا عمدوا علموا احفظوا اربع كلمات تلمذوا عمدوا علموا احفظوا اللي انا قلت لكم عليه يبقى معروف بالظبط هيعملوا ايه دخلنا في سؤال تاني طيب ايه اللي هيحصل بعد كده قال لهم دايما عينيكم على الهدف البعيد اقترب منكم ملكوت الله طب هنعمل الحاجات دي ازاي مين اللي هيعمل ايه امتى وفين وبكام قال لهم طب تعالوا بقى عين الرب سبعين اخرين وارسلهم اتنين اتنين وقال لهم انتوا مثلا تعالوا نتخيل كده يا بطرس يوحنا تروحوا قرية مش عارف اطفيح بحيث انه ايه تفتقدوا الناس اللي هناك وتعملوا اللازم يا توما يا مت تروحوا تعملوا الشغل اللي هناك يبقى في خطة محكمة هؤلاء البسطاء جدا من ألفين سنة كانوا بيتحركوا في الكرازة وفي الخدمة بخطة محكمة إذا تحديد خطة أساسي جدا في أي عمل وبعدين تلاحظوا بقى إيه بعد ما يمشوا في الخطة خطوتين لازم عنصر المتابعة لازم نقف ونراجع عملنا إيه رجعوا الرسل أخبروه بكل ما فعلوا وكل ما علموا فيقعد معاهم كده عملتوا إيه قلتوا إيه قابلتوا إيه حصل إيه مشاكل طب نعدل في الخطة ولا نكمل عليها كده الحكاية تتحرك وتمشي صح نمرة خمسة تحديد منهج منهج يعني سيستم أو نظام يعني إيه مش كفاية تحط كوادر حلوة زي السبعين رسول ومش كفاية تحدد هدف بعيد أو شكل في الآخر مش كفاية تعرف الواقع والمأساة والمشكلة مش كفاية تدرس إمكانياتك بالذات الطاقات البشرية مهم كمان تحط نظام معين يتحرك بطريقة تلقائية يعني ايه ما يبقاش كل مشكلة يرجعوا لك وكل شوية تلاقي ثغرة لا في نظام محدد معروف منهجية الناس ماشية عليها في ده بنعمل كذا في ده بنرجع نعمل كذا دي بنرجع لفلان دي بتتحل بالطريقة الفلانية منهج زي الدستور بقى مقنن متفق عليه ما حدش بيختلف عليه الكل ملتزم بيه في كل شغلك ناجحة في كل بلد ناجحة في مجموعة أنظمة ومؤسسات الناس كلها عارفة اللي ليها واللي عليها وبالتالي الدنيا بتتحرك لوحدها إنما إحنا لغاية النهاردة تحصل مشكلة يا ترى نعمل إيه يا ترى نعمل إيه دي فات عليه 5000 سنة اللي قاعدين نفتخر بيهم لا ما ينفعش تقول يا ترى نعمل ايه ده الحكاية متبرمجة المفروض في الأمور دي بيحصل كذا وكذا وكذا على طول ربنا يسوع له المجد حتى لما شاف الأبرص لأن في سيستم بيقول أن الأبرص ما يرجعش بيته غير لما يعدي على الكاهن يقعد أسبوع في في حصانة في صيانة الكاهن يراجع عليه لغاية ما يطمن أن البرص راح يديله صك البراءة ويحميه بطريقة معينة يرجعه بيته فربنا ما بيكسرش السيستم بعد ما شاف الأبرص قال له استنى استنى هتعمل ايه روح لابونا وري نفسك للكاهن واعمل الشغل اللي قال عليها موسى بدقة مش في نظام إذا ربنا يسوع حتى في الأنظمة دي ما بيكسرهاش في نظام يا ابني أنت هتمشي تقول أنا خفيت وخلاص ما ينفعش عشان كده قال ما جئت لأنقض بل لأكمل ده نظام هنكمل ولا هننقض ده سيستم غير ده هنعدل ولا هنجيب من الأول خالص ده غير ده نعرف احنا هنمشي بأنهي نظام عشان نمشي صح نقطة ست في فكرة التنمية اللي علمه لنا المسيح له المجد مهم قوي تحديد المسؤولين والمسؤوليات وتطوير المسؤولين أو تدريب المسؤولين أو تنمية المسؤولين يعني إيه مشكلتنا في بلادنا ان كل واحد قاعد في موقع شغال على قديمه هو ما بيتطورش فالموقع كله ما بيتطورش ربنا يسأله المجد مش دي طريقته ربنا بيحدد مين المسؤول انما العجيب ربنا يسوع بعد ما بعت التلاميذ بدري وهو على الارض بقى بيتابعهم وبيكبرهم وبيوعظهم وفضل معاهم يمكن بعد ما ابتدوا خدمة في القرى بتاع سنتين تاني أو سنة على الأقل ليه؟ مش معنى أنه خدوا مسؤولية أن هم كده تمام لا لا مش تمام لسه عاوزين على طول ياخدوا نوع من التطوير إذا ده مبدأ مهم جدا فإن إحنا عشان نوصل لتنمية ما حدش بيقف عند مستوى يقول أنا عرفت كل حاجة يبقى ما عرفتش حاجة يبقى هنرجع لورا وده شعار مصري طبعا أصيل إن كل الناس فاهمة كل حاجة وتقريبا ما حدش فاهم حاجة لكن إيه ده مخلينا ما بنتحركش برضه نفس الكلام لما عين الرب سبعين آخرين تلاقوا التلاميذ بصوا لبعض وقالوا يعني إحنا قصرنا ولا إيه لا ما قصرتوش بس في مسؤوليات أخرى وفي مسؤولين جدد وفي توزيع مهام جديد ومع وفي امتداد فبعد ال 12 يجي على طول سبعين وهكذا تمتد الحكاية نقطة كمان مهمة قوي تحديد المهمة احنا ابتدينا بالكلام تحديد الهدف او الشكل الكبير العام الجول الكبير ده انما كمان في الشغل لازم المسؤولية تبقى محددة او المهمة تبقى واضح بالظبط هتعمل ايه بالظبط ودي برضه في منهجية المسيح واضحة مثلا ربنا يسوع جاب اتنين مرة وقال لهم ايه هتروحوا البلد دي هيلاقيكم واحد ماسك حامل جرة ماء قولوا له السؤال ده شوفوا المهمة محددة ازاي فراحوا قابلوا القديس مرقس كان عمال يصلي يا رب تتعشى عندي الليلة دي بيوضب العلية إذا في مهمة محددة ساعات احنا في بلادنا خدنا على ايه كلام كده يعني شكله حلو وخلاص يعني نعمل ايه بالظبط لا مفيش اجابة واضحة لازم تكون في اجابة واضحة للمهمة نفسها ايه بالظبط اللي هيتعمل بالتفصيل بدقة وإلا مش هنتحرك من مكان زي ما نوعظ وعظ عن المحبة يا جماعة ونقول إيه يلا روحوا حبوا بعض تلاقي بعد يومين مفيش حاجة اتغيرت لأن ما خدناش فكرة محددة نطلع بيها نعمل لازم نطلع بحاجة محددة نتحرك فيها حتى يهوذا اداله مهمة الصندوق وكان يعني عارف انه مقصر فيه لكن اداله مهلة لعله يتوب إذا كان في حتى في نظام المسيح في صندوق وفي شخص مسؤول عن الصندوق آخر نقطة أختم بيها تحديد المراجعة أو سيستم المتابعة لأنه كل اللي بتقولنا ده إن كان أفكار للوعي أو خطوات للتنمية أو مبادئ التنمية لازم تنتهي بفكرة المراجعة انتوا عارفين بيحللوا فكرة أنه اللخبطة اللي حصلت في بلادنا الأجهزة الرقابية كان فيها خلل جامد احنا ما يعني ماليش في الحاجات دي كتير لكن بسمع كده هو فعلا كده ان التنمية مرتبطة تماما بنجاح فكرة الرقابة والمراجعة فربنا يسوع له المجد يقول ايه لما بعتكم من غير كيس ولا مزود ولا أحذية احتجتوا حاجة قالوا لا قال لهم طب المرة الجاية تاخدوا معاكم كذا وكذا يبقى ده في نوع من المراجعة والمتابعة في مثل الوكيل الأمين في لوقا 12 قال طوبى لذلك العبد لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا يعني هيجي وهيحاسبه ويقول له أعطي حساب وكالتك إذا لما يكون في أي مسؤولية ملهاش حد يراجع عليها لازم تفسد وربنا يسوع مسؤولية نشهد له في الدنيا لكن في يوم حساب في يوم حساب وانت كل مرة بتيجي تتناول بتقف موقف حساب مع نفسك انت قد التقدم الى الاسرار ولا لا وده اللي بيخليك تخاف وتجتهد فاذا اي نظام عاوزينه يمشي صح تنمية حقيقية لازم يكون في نظام حسابي حسابي مش بالارقام بس هناك من يحاسب كل شخص اذا فكر التنمية فكر مسيحي حقيقي طالع من روح الكتاب ربنا يسوع له كل المجد راء وعي وراء التنمية أختم وأقول إيه المسيح ما جاش بدولة ولا بحكومة ولا بسياسة ولا بفلوس ولا بعلم في الكتب لكن ربنا يسوع له المجد جه بنفسه بفكر جديد بروح جديدة عملت حياة جديدة وفي شعوب لما خدت مبادئ الإنجيل وعاشت بيها تقدمت تقدم هائل ولما ابتدوا يبعدوا عن الإنجيل دلوقتي بيتنكسوا وبيرجعوا لورا فيبقى احنا أولى بينا الناس اللي بنحب ربنا يسوع بنحب الإنجيل نتمسك بهذه المبادئ لعلنا نكون مواطنين صالحين لإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين